الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فالله أسأل أن يجمعنا جميعا في ظله يوم لا ظل إلا ظله اللهم نجنا من حر الآخرة يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين آمين آمين طرحت سؤالا ليلة أمس عن صحابي له عدة ألقاب أشهرها ذو الجناحين الطيار فمن هو أخويا الورا خالص خالص خالص أنت أنت أيوة أبو دقن جعفر الطيار أبو اسمه الطيار جعفر ابن مين جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه هات حاجة مين يا راجل ماشي وصل لأخوك ادي اللي ورا واللي ورا جعفر ابن أبي طالب هسأل سؤال صعب جدا ده بتاع الأذكياء جعفر ابن أبي طالب يقرب للنبي إيه قول انت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصل يا أستاذ سؤال أصعب بقى ده بتاع النوادر طب جعفر ابن أبي طالب له أخ من الأهمية والسؤدد والمكانة بمكان من هو علي ابن أبي طالب هات هات ده بتاع ال... ده ده كتاب متين ده يا ابني لو انا منك هقرا صفحه صفحه يعني ده بتاع ال... انت امك ده عيالك طلع من الصفحه سؤال اصعب بقى خالص خالص طيب هو سيدنا علي بن ابي طالب اشهر زوجه تزوجها من فاطمه بنت مين بنت النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب كتاب طبعا تدور الكتاب بتاعي دي النسخه بتاعتي ها ايوه خد اه يعني عض قلبي ولا تعض كتابي طب كفايه عين بقى ده لبكره صلوا على المصطفى جعفر الطيار من القابه ايضا الاول اللي هيجاوب على السؤال ده هديله جايزه له لقب تاني مشهور جدا طب اعمل ايه يعني ده عمك ابو المساكين خد هات كتاب تشريف ما لقيتش واد منين يا اخويا ومن زمان قوي اتفضل يا مولانا طيب صلوا على المصطفى جعفر بن ابي طالب هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاخ الاكبر لعلي رضي الله عنه يكبر عليا بعشر سنين ولا يخفى عليكم ان النبي صلى الله عليه وسلم تربى في بيتهم لما مات عبد المطلب من الذي تكفل برسول الله محمد عمه أبو طالب لكن مع الأسف مات أبو طالب على الشرك مع أنه بذل وقدم الكثير والله لا يحابي أحد قال رسول الله من بطأ به عمله لن يسرع به نسب أبو طالب في النار مات على الشرك كان آخر ما قال على دين عبد المطلب ذهب إليه النبي وترجاه أن ينطق بكلمة يشفع له بها عند الله قل لا إله إلا الله فقال الملعون أبو جهل ومعه عصابة من عصابات الضلال أتترك دين آبائك يا, عبد الم... يا أبا طالب فكان آخر ما قال على دين عبد المطلب فهو في النار غير أنه يعذب بأخف عذاب في النار يعني النبي هيشفع له شفاعة تخفف عنه العذاب ولا تخرجه من النار فيعذب بأخف عذاب أهل النار فهو في ضحضاح من نار ده كلام النبي بالحرف ما هو الضحضاح يعني يدوب النار واصلة لحد كعب رجليه ده الضحضاح أما تقف في مية والمية توصل لحد كعب رجليك يبقى أنت في ضحضاح هو بقى في ضحضاح مش من ماء في ضحضاح من إيه من نار مع ان النار يا دوب مغطية وش رجليه الا ان الدم من اثرها يغلي فيه دماغه هو في ضحضاح من نار وفي رواية توضع الجمرة تحت أخمص قدمه فيغلي منها الدم في دماغه الله أكبر بقى بعد كده حد منا يأمن مكر الله يعني عذاب الله اوعى تغتر اوعى تشوف نفسك اوعى تصب بالعجب دائما وابدا كن على خوف ورجاء رغبة ورهبة خوف وطمع فاللهم اعطنا ما نرجو وامنا ممن نخاف مما نخاف يا رب جعفر بن ابي طالب من السابقين الاولين للدخول في الاسلام من اول عشرين اسلموا هاجر الهجرتين الهجرة الاولى للصحابة هجروها كانت الى فين الحبشة دي اسمها ايه دلوقتي اثيوبيا اللي اليهود قاعدة هناك اسرائيل مبلطجة وعاملة شدود وبتاع عشان تموتنا من العطش مظبطة معاها واثيوبيا فيها يهود كتير يهود الفلاشة وكتير منهم هاجروا الى اسرائيل لا جعلها الله اسرائيل الى فلسطين المحتلة الحاصل هاجروا الهجرتين هاجر جعفر مع ثمانين منهم أسماء بنت عميس زوجته وعثمان ابن عفان مع رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجروا فتغيظت قريش وبعثت بعبد الله بن أبي ربيعة وبعمر بن العاص إلى النجاشي والنبي قال لهم ابتداء هاجروا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملك عادل لا يظلم في جواره أحد يعني ممكن واحد ما يكونش مسلم ويكون عادل لكن مش ممكن واحد ما يكونش مسلم ويكون عنده عدالة وأشهدوا ذوى عدل منكم مش كده في فرق بين العدول وهؤلاء لا يكونون إلا من المسلمين وبين العادل المهم وصل عمرو بن العاص داهية ذكي جدا الداهية دي مش شتيمة ده ده سيدنا ذكي راح خد معاه شوية هدايا وتحف وألطاف وراح بها قبل ما يخش للنجاشي دخل على البطارقة من هم البطارقة أهل المشورة والرأي الذين يشيرون على الملك رجالة الملك وظبطهم تمام وقال لهم أرى أن تشيروا على النجاشي أن يسلمنا هؤلاء تاني يوم الصبح دخل عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة إلى النجاشي وسيدنا عمرو كان يعرف النجاشي قبل أن يتبوأ الملك في صداقة قديمة فابتدراه جلس عمرو على يمينه وعبد الله بن أبي ربيعة على شماله وقبل ما يقعدوا سجدا له ثم قال عمرو أيها الملك إن عندك في بلدك أبناء أعمامنا خرجوا من ديننا ورغبوا عن دينك لا ديننا عجبهم ولا حتى دينك عجبهم ابتدعوا دينا جديدا فرقوا به بين الآباء والأبناء وكيت وكيت وكيت فقال البطارقة سلمهم لهما أيها الملك وقالوا نحن أبناء عمومتهم وأولى بهم سلمهم لي على طول البطارقة اللي قابضين الموظفين المرتشين قالوا يا سلام سلمهم أيها الملك النجاشي راجل محترم عادل قال لا حتى أسمع منهم على طول جابوهم أول ما المسلمين دخلوا أمرهم اللي هيتكلم باسمهم مين جعفر دخلوا لم يسجد أحد منهم للنجاشي فقال عمرو انظر إنهما يتكبران على السجود لك فقال النجاشي لماذا لم تسجدوا لي فقال جعفر الراجل المحترم اللي ما بيعطش ينافق قالوا نحن لا نسجد إلا لله نحن لا نسجد إلا لله قال النجاشي هات ما عندك قال أيها الملك كنا قوما على شرك نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونشرب الدم ونلعب الميسر ونشرب الخمر ونفعل ونفعل حتى بعث الله لنا رجلا من أنفسنا نعرف صداقته وأمانته ووفاءه فدعانا إلى عبادة الله وحده وألا نشرك به شيئا وأمرنا بصدق الحديث وبالأمانة وبصلة الرحم وبحسن الجوار قال النجاشي هل معك شيئا تسمعني من كتابكم قال نعم فقرأ عليه صدر سورة مريم فبكى النجاشي وبكى البطارقة والقصيصون حتى اخضلت لحاهم دعونهم اتبلت من الدموع وهذا هو القرآن سمعه الجن العفاريت فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا الكفار شهدوا له قبل المسلمين إن له لحال بشهادة مين رأس من رؤوس الشرك الوليد بن المغيرة إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه مفيش كلام أحسن منه ولا أحسن منه أبدا بكوا ثم قال اذهبوا فوالله إن الذي سمعته يخرج من مشكاة واحدة هو الذي جاء به عيسى عليه السلام عمر مش مت... عمرو مش متغير هيطاء زعلان جدا ثم قال والله لآتينه غدا بأمر يستأصل به خضراءهم هجيب له بقى المصيبة الكبيرة ثاني يوم دخل له وقال له إنهم يقولون في المسيح قولا عظيما تحرير بيقولوا ايه هاتوهم قال له يا جعفر بتقولوا ايه عن المسيح قال لا نقول فيه إلا ما قال ربنا وما قال نبينا هو عبد الله لا هو ربنا ولا ابن ربنا ولا ثالث ثلاث عبد هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر فأمسك النجاشي عودا من الأرض عود عصاية وقال ما عدا المسيح هذا العود إنما قلته عن المسيح لم يتعدى هذا العود يعني إيه؟ يعني اللي انت قلته في المسيح هو حقه بالتمام ما زدت ولا نقصت ثم قال أنتم سيوم في أرضي سيوم بلغة الحبش يعني إيه؟ آمنون يا عمرو خذ هداياك لم البضاعة يلا فإن الله عندما رد علي ملكي لم يأخذ مني رشوة الله أكبر سيدنا جعفر قعد في الحبشة لحد سنة سبعة هجرية ورجع مع المجموعة دول يوم فتح خيبر يوم فتح خيبر يوم عظيم جدا من أيام الإسلام نصر الله المسلمين على اليهود لحد النهاردة العيال في فلسطين يغزوا اليهود يقولوا خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود شوف بقى فرحة النبي بجعفر اول ما جعفر جه يوم النصر قام النبي واخذه بين ذراعيه وقال ايها الناس لا ادري بايهما اصر بفتح خيبر ام بعودة اخي جعفر فاعتبر رجوع جعفر يساوي عنده فتح ايه خيبر وهذا إن دل فإنما يدل على أن جعفر له في قلب النبي إيه؟ مكان ومكانة ضخمة جدا غزوة مؤتة هو جعفر قعد كام شهر عايز يجاهد في سبيل الله النبي جاهز جيش لقتال الروم أمر عليه ثلاثة ودي أول مرة يعمل كده دايما يأمر واحد بس لا ثلاثة المرات قائده زيد بن حارثة فإن أصيب فجعفر فإن أصيب فعبد الله بن رواحه وخرج الجيش 3000 لقوا الروم مستنيين بحوالي 200000 120000 وراهم مدى 80 200000 ما كانوش عاملين حساب نعمل ايه قال بعضهم نرجع وإذ بن رواحة يقول إن الذي منه تفرون لهو الذي خرجتم تطلبون ما عايزين الشهادة وقاتلوا سيدنا زيد أصيب فأخذ الراية جعفر وارتجز يا حبذا الجنة واقترابها طيبة بارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذا لاقيتها ضرابها وأخذ يقاتل قطع ذراعه الأيمن اللي في الراية فتسلمها بشماله فقطع شماله فجعلها بين فخذيه وحنى عليها بصدره فضرب حتى في روايات بتقول قطع جزلتين وروى ابن عمر بعد المعركة شاف جعفر لقى في جسمه أكثر من تسعين ضربة كلها في صدره ولا واحدة في ظهره معنى كده انه كان بيفر ولا بيقبل دول كانوا رجالة دول حتى فرارهم كان من اجل الكر فر يأتي من بعده كر انما فار فراره بس لا ما يعرفوش الكلام ده يا راجل دول الصحابة الرجالة دول رايتهم لا اله الا الله لا اشتراكية ولا مهلبية و... يا راجل صلوا على المصطفى نعم اكتر من 90 طعم النبي في المدينة والمعركة شغالة قرب الاردن قال للصحابة اخذ الراية زيد فاصيب قتل ثم اخذها جعفر فقطع يمينه ثم قطع شماله فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة ثم أخذ الراية بن رواحة فأصيب ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله سله الله على الكافرين فتح الله عليه اللي هو مين؟ خالد وعينهم تدريسان بالدموع فعلا كل اللي قاله بالضبط هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح دخلت الجنة البارحة فرأيت جعفر يطير يطير مع الملائكة ورأيت حمزة متكئ على سريره عشان كده لقبوه بجعفر ايه الطيار بذي الايه الجناحين من ألقابه أيضا أبو المساكين روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أكرم يعني من الصحابة من جعفر كان يصطحبنا إلى بيته حتى يخرج لنا العكة تدري ما هي العكة العكة وعاء الجلد اللي يحط فيه السمنة والعسل ويأمرنا أن نشقه وأن نلعق ما فيه يعني كل اللي اديته من أكل وزعه على الغلابة لحد العكة الإناء اللي فيه السمن والعسل شقوه والحسل اللي جواه خد بالك دي شهادة من واحد فقير ولا يشهد بكرم الكريم أحسن من واحد فقير هو اللي يعرف ده كريم ولا لا فهو أبو المساكين هو الطيار وهو أشبه الناس بالنبي النبي قال له كده أنت أشبه الناس بخلقي وخلقي أكتر واحد من الصحابة شبه النبي سيدنا مين جعفر في الخلقة والخلق هذا هو جعفر بن أبي طالب الطيار رضي الله عنه وأرضاه وجعل الفردوس مثواه بكرة يوم ايه بكرة ايه في ايام الله الاثنين بكرة انا اجازة ان شاء الله هيكون هنا واحد افضل مني ان شاء الله لكن السؤال بقى اللي هنجاوب عليه بعد بكرة من هو ولا نخليها من هي خليها من هي من هي الملقبة بأم الشهداء كانت شاعرة مخض محدش جاوب كانت شاعرة مخضرمة ولا مخضرمة لا مخضرمة يعني ايه مخضرمة ومين هي وعيالها ماتوا ازاي وفين وايه قصتها هذا ما سوف نفصل فيه بعد الغد إن شاء الله أحبكم في الله أعتذر عن الإطالة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم